السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات حدثني عني تلك الحلقات التي تتناول حديث الرحمن عن الإنسان في القرآن وكنا في الحلقة الماضية بنناقش قضية هل فعلا القرآن ينفع نقول على حديث؟ آه الله سماه حديثا وبناء عليه ينفع أقول حدثني عني؟ آه حدثني عني يعني إيه؟ يعني, يعني أنا من خلال حديث الله اللي هو القرآن الكريم هعرفني كأن أنا أجلس بين يدي الله سبحانه وبحمده أقول يا رب حدثني عنه أنا لما القرآن يستعرض قدامي لما القرآن يقرأ علي لما أنا أقرأه أنا كأن, كأن الله يحدثني عني سبحانه وبحمده ولذلك حتى مما يشتهر عن بعض الصالحين إنك إذا أردت أن أن تحدث الله فقم إلى الصلاة أنا في الصلاة ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المصلي إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه وفي رواية فلينظر ما يناجيه وفي رواية فلينظر بما يناجيه فأنا لما أقوم إلى الصلاة أنا إنما أناجي ربي طيب فإذا أردت أن يحدثني ربي سبحانه وبحمده أقرأ كتاب الله ولذلك الإنسان المسلم المسلم عنده عنده محورين مهمين للتواصل مع الله للاتصال بالله للصلة بالله بنأكد عليهم دايما والمحورين دول برضو أشارت لهما سورة اقرأ المحور الأول هو إقامة كتاب الله والمحور الثاني إقامة الصلاة إقامة يعني إتمام يعني دوام إقامة إقامة كتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل إقامة ما إقامة كتاب الله إقامته علما وعملا وإقامة الصلاة فأنا لو أقمت كتاب الله يبقى أنا دلوقتي أقمت ما ينبغي علي فيما يتعلق بحديث الله لي وإذا أقمت الصلاة أقمت ما ينبغي في حديثي أنا لله زي بالضبط كده يا جماعة الربوبية والألوهية إيماني بالربوبية إيماني بالربوبية هو توحيدي لله سبحانه وبحمده بأفعاله أنا آمنت بالربوبية يعني يعني أثبتت لله أفعاله ماشي آمنت بأفعاله طب إيماني بالألوهية يعني يعني توحيد الله بأفعالي اللي صادر مننا فالقرآن حديث الله النازل إلي الله نزل أحسن الحديث والصلاة حديثي أنا الصاعد إلى الله ولذلك دول معلمين مهمين أوي أوي أوي أوي أوي أوي, أوي. في بناء الصلة بالله الاتصال بالله التواصل مع الله في صناعة عبد الله في صناعة الربانيين إقامة كتاب الله وإقامة الصلاة لذلك إحنا أهم محورين بنهتم بيهم في بناء أبنائنا إقامة كتاب الله وإقامة الصلاة طيب فقلنا القرآن ينفع يكون نسميه حديث آه ينفع نسميه حديث بل ربنا سماه أحسن الحديث وشفنا في الحلقة الماضية معالم أفضلية هذا الحديث يا دكتور ما انت برضه بتقعد عذرا تحرف في المحروث وتتكلم في اللي احنا عارفينه ما انا عارف ان احنا عارفين لكن ماذا بعد هذا ماذا بعد هذا يعني يعني ببساطة كده يا جماعة الخير لو انا راجل دلوقتي حبيت ادرس علم التشريح وحد قال لي ان الكتاب ده افضل كتاب واثبت لي انه افضل كتاب اكيد لازم يترتب عليه كلام يعني انت ازاي تقول لي انك مؤمن ان هو احسن الحديث وانت بتهجره وانت بتهدره يعني مش مش قادر اتخيلها يعني مش قادر اتخيل ان ان احسن الحديث يهجر يهجر الموبايل الموبايل الفيسبوك تويتر سناب شات يعني عايز اقول لحضرتك انت انت يعني انت بتتواصل معاه وبتتصل بيه ويعني وبتحترمه وبتحتفي بيه اكتر ما بتحتفي بكتاب الله حاجه موجعه مفجعه فازاي ازاي يكون احسن الحديث ويهجر ازاي الكنز ده يهدر دايما اقول اشكاليه الاستثمار والاهدار احنا بنستثمر حاجات من حقها الاهدار وبنهدر حاجات من حقها الاستثمار الساعة اللي عندك من عمرك يعني أنا دايما كل ما أقعد أتخيل كده الموقف ده الموقف بتاع سيدنا خالد بن الوليد وهو في, في نهاية حياته و- ويمسك المصحف وبعدين ينظر إليه و- ويعتذر لربه و- ويقول شغل شغلني الجهاد عن عن كثير من قراءة القرآن وفي بعض الروايات شغلني عنك الجهاد طب انا وانتوا هنقول ايه؟ هقول شغلاني عنك الفيسبوك شغلاني عنك تويتر شغلاني عنك ايه؟ لا لا لا لا، حاجة حاجة صعبة قوي قوي قوي لذلك هم كانوا بيعتبروها علامة حب لربنا علامة حب الله حب القرآن فانا عارف ان انتوا عارفين ان هو احسن الحديث وانا عارف ان انتوا عارفين ان مفيش افضل منه بس ماذا بعد ذلك انا بقى معلش النهار في الحلقات دي انا عايز اتجاوز فكره انك بتمسك المصحف انا عايز اتجاوز فكره انك بتقراه انا انا عايز اتجاوزها الفكره اهم انك تقيمه في حياتك الكتاب الحاضر الغائب ما بيننا الحاضر بالفاظه ومبانيه الغائب بهدايته ومعانيه لا انا انا عايز حضرتك تقبل عليه اقبال تاني ايوه الاقبال المعروف المشهور اللي كلنا بنفتح المصحف ونقرا اللي للاسف الشديد حتى ما عادش موجود في اقبال تاني اهم منه احنا كمان هاجرينه وكمان مهدرينه فكره ان انت تقبل عليه بنيه ان انت عايز تعرفك اللي بنأكد عليه دايما فيما نسميه بختمه حدثني عني اللي انا الحلقات دي كلها بتدور حواليه ولو ما خرجتش الا دي هلكفاه ان حضرتك فعلا ت... يعني وخصوصا لما يبقى بقى في رمضان تبدا رمضان كده حدثني عني يا رب قول لي أنا مين بعد شويه او المفروض قبل الرحله دي حدثني عنك حدثني عنهم ال- ال- ما نسميه بالختمات النوعية ختمات الدراية يعني ده يبقى نيتك يعني انت تمسك ال- تتجاوز فكرة كمان هجر م- م- مبانيه ل- ل- و- و- ولذلك ش- شيخ الإسلام تيمية قال كده قال كده قال إن هجر معانيه أشنع من هجر مبانيه أشنع منه فعلا لان ده نور ودي روح روح بتسري في حياتي وحياتك بتسري فيا وفيك الروح دي انا بشبهها كده بالكهرباء الكهرباء دي بتعمل ايه لو انت عندك غساله مثلا الغساله دي الكهرباء ما وصلتهاش ما فيهاش كانها ساكته ساكته ما فيهاش حياه ولا فيها حركه الكهرباء صارت فيها فيها الحياه والحركه الروح تمثل الحياه والحركه القران القران لما يسري في قلبك انت انت انت بدون القران انت عامل ايه لا حياة ولا حركة يجي القرآن يعمل ايه تحيا وتتحرك أو من كان ميتا وفي قراءة ميتا فأحييناه بس كده وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها هو الوحي كده يحييك يحييك وينير لك الطريق لا ويديك كمان نور يتنور بيه غيرك فاللي اقصده ايوه عارفين انه احسن حديث ولذلك بقى المحور الثاني اللي ربنا اتكلم عنه لما اتكلم عن القران كحديث هو ايه؟ المنهجيه يعني ربنا اتكلم عن الافضليه خلاص ايوه عرفنا الافضليه ليس كمان في حديث يعني يا دكتور الاحاديث التانية دي ملهاش اي لازمه لا فيها خير وفيها حاجات كويسه بس ما احناش محتاجينها زي قضيه الاسرائيليات كده مع احترامي رايي الشخصي قضيه الاسرائيليات هتقول لي هنيجي نعرضها على الوحي ان كانت توافقه ناخد بيها طب وان كانت تخالفه ما ناخدهاش وان كانت لا توافقه ولا تخالفه هنتوقف فيها طب ايه لازمتها طب ما اذا كانت توافقه ما في الوحي ما هو اجمل منها طب واذا كانت تخالفه خلاص ما تلزمناش واذا كانت كده كده اساسا لا توافقه انا متوقف فيها طب انا هعمل له ايه اللي متوقف فيه ملوش معنى بالنسبه لي الكلام ده على فكره م- يعني مش من عندي سيدنا عبد الله بن مسعود في يوم من الايام جاءه جاءه آه، اتنين من تلامذته الاسود بن يزيد و- و- و- و- وتقريبا كان معاه قتاده المهم جاء لايه لسيدنا عبد الله بن مسعود فكان في ايده صحيفه كده جميله كان في ايدهم صحيفه فقال ما هذه الصحيفه قالوا آه، صحيفه فيها احاديث من حديث بني اسرائيل يعني حاجات من من كتب بني اسرائيل فيها قصص كده وحاجات جميله زي دلوقتي ما واحد يجيب لك كده مثلا ايه آه، قصص تشارلز ديكنز وقصص مش عارف ايه بس دي عن بني اسرائيل بقى زمان خلاص تشارلز ديكنز بتاع بتاع زمان تمام يجيب القصص دي و- و- وحاجات جميله و- و- ولطيفه وكده شوفوا بقى شوفوا رده فعل سيدنا عبد الله بن مسعود عمل ايه سيدنا عبد الله بن مسعود قال يا جاريه ائتيني بالطست هاتي لي طست آه، اللي ما يعرف في مصر الطست اناء فيه ماء ائتيني بالطست وخد منهم الصحيفه افسدها بالماء فنظر إليهما وقال إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره يا سلام معنى ازاي ان اول شيء لازم يملى القلب الوحي وبعدها ضع ما تشاء والله لقيت حاجه ممكن تفيد تساعد مش عارف ايه اهلا وسهلا بس املاها بالوحي ليه ابني النهارده ولا بنتي اول قصص تخش في قلبه امنا الغوله و44 ولا حتى مع احترامي قصه الفاتح فلان لا ليه ما ليه ما يدخلش حياته في الاول خالص قصه نبي الله ابراهيم قصه نبي من الوحي ليه قصص الوحي ما تملاش قلبه وبعدين يديله ما وراءها بعد ذلك عادي بقى بقى عنده ميزان بقى عنده اللي بسميه دايما في عندنا وحده الرساله القرانيه جمارك منهجيه جمارك منهجيه تقول لا ده كويس ده مش كويس ده كويس شبه اللي عمله سيدنا ابراهيم وده مش كويس شئ- علشان سيدنا موسى انكره على فلان يعني يا سلام هي كده ان هذه القلوب اوعيه فاشغلوها بالقران طب يا دكتور خلاص الاوعيه اتشغلت واتملت واتبهدلت من زمان كافرها بالوحي ي- يشيل الكلام ده زي انت عندك كده اناء فيه سائل اسود كل ما تكافره بالسائل الابيض مع الوقت اللون يتغير لغايه ما خلاص يرجع ابيض تاني المعنى ده حتى للاسف الشديد مش حاضر عند الملتزمين فكره ان ان إن يتملى بالوحي ابتداء لكن لازم انت عايز بقى ما تقلقش بقى ولذلك لما حد يقول لي طب مش هنستفيد مش عارف من ايه مش هنستفيد من ايه ابقى استفيد بس الله في الوحي الاول لان للاسف الشديد لما الوحي ما ملاش القلب بقى ايه اللي حاصل اللي حاصل ان احنا بقاش عندنا اله نميز بها بين الحق والباطل بقينا عادي عندنا بقينا mix كده mix شويه ثقافه على مش عارف ايه لا املاه وحي لما تملى الوع- ده وحي كن كن على يقين انه مش هيحتاج حاجه تانية لان اصلا انا دايما عندي مبدا كده اسمه الاستكفاء او الاستغناء بالقران المبدا ده اصلا ربنا اكد عليه لما قال اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك الرحمه وذكر اولم يكفهم ما كفكوش يا جماعه أولم يكفهم في كل الأبواب في باب التربية في باب البناء أولم يكفهم أولم يكفهم في باب الاستشفاء أو- أولم يكفهم في باب ال- النفس البشرية أولم يكفهم ولذلك الإمام البخاري أورد عن سفيان بن عيينة إن ليه تفسير جميل في إيه ليس منا من لم يتغنى بالقرآن قصده يتغنى يعني يستغني به المشهور يتغنى إن هو يقرأه بتغني يعني يستغني به عما سواه الاستغناء بالقرآن عما سواه ولذلك اللي أقصده حديث ربنا عن القرآن كحديث كلام عن الأفضلية ليس كمان في حديث و- وإيه اللي يترتب على الأفضلية؟ منهجية منهجية إيه؟ منهجية انتفاع بهذا الكنز اللي هو للأسف مهجور مهدور فمثلا ربنا قال إيه؟ قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يعني ربنا وجه طالما أحسن الحديث يبقى لازم تتفقه فيه مش يبقى احسن الحديث وانت ما تفقهتش فيه ما انتش عارفه اصلا تقول من غير شر غاسق وانت مش عارف يعني غاسق اصلا وتقول مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا وانت عذرا ممكن تكون متشبه بالحاله دي ايه كمان ربنا اوصى بالتفكر فيه يعني ايه التفكر فيه قال ربنا افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون يعني ايه سامدون الطبري بيقول وأنتم سامدون يعني وأنتم لاهون عن ما فيه من العبر وال- والذكر معرضون عن آياته الشيخ السعدي يقول غافلون عنه لاهون عن تدبره إيه ده يعني ربنا أنكر عليهم إن هم الحديث ده أفمن هذا الحديث تعجبون مستغربين وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون هو ده تعاملكم مع هذا الحديث وقال ربنا سبحانه وبحمده أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جن إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعد الله فبأي حديث بعده يؤمنون الله أكبر إيه الجمال ده ربنا أنكر عليهم قال أولم يتفكروا أولم ينظروا في ملكوت السماوات يبقى إذا ربي وصى مش, مش أنت آمنت أنه أحسن حديث لازم تتفقه فيه تفقه يستلزم الفهم ويقتضي التفكر العزم كمان لا انت محتاج تتفكر فيه بشكل صحيح صحيح صريح يعني محتاج تتدبره كمان الايمان به اكمل ايمان يعني دايما احنا نختصر كمان الايمان بايه نقول تصديق قلبي وتصديق قولي وتصديق عملي تصديق قلبي يقينا وتعظيما تتيقن فيه لا ريب فيه تعظمه تقدره حق قدره تصديق قولي اقرارا وثناء اللي هو لما ربي يقول فاذكروا آلاء الله التحديث بالنعمة دي الذ- ذكرها والثناء على الله بها التصديق العملي شكرا واتباعا التصديق العملي اه اتباعا يعني معقول ان انت مؤمن ان هو احسن الحديث ما تتبعوش ربنا اخبر ان اكمل الايمان بالقران هو تلاوته حق تلاوه الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته واحنا قلنا الطبري رضوان الله عليه وابن عبد البر رضوان الله عليه وغيرهما نقل اجماع اجماع الاجماع على ان معناها يتبعونه حق اتباعه هو ده اكمل الايمان بالقران مش مش اي تلاوه يتلونه حق تلاوته يتلون مبانيه ويتلون معانيه الله أنكر عليهم إهمالهم الإيمان بالحديث فقال فبأي حديث بعده يؤمنون وقال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وقال الله أفي هذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون بل قال الله فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين يعني حضراتكم لو لاحظتوا لو لاحظتوا كده هن- هنقول باختصار وببساطة إن ربنا قال إنه أحسن الحديث بل حديث ليس كمثل الحديث طيب وبعدين وبعدين كلمنا عن الأفضلية وكلمنا عن المنهجية يعني ايه عن المنهجية يعني الله سبحانه وبحمده قال مش انتوا أمنتم أحسن حديث يبقى لازم تتفقهوا فيه فهم يقتضي العلم ويقتضي العزم تتفكروا فيه وتتدبروه تؤمنوا به تتبعوه فهم وتدبر واتباع علم وعمل ولذلك ال- الموضوع ده جه ازاي؟ جه بانكار ربنا على اللي ما عملوش كده بانكاره على اللي ما عملوش كده لان الخطاب في القران مش كله مباشر افعل ولا تفعل احيانا ربنا يثني على ناس او يذم ناس ولما بيذمهم ربنا بيذمهم ليه؟ علشان احنا نكتفي بالاحتقار؟ لا عشان ما نبقاش زيهم ولما بيثني على ناس عشان احنا نم- ن- نكتفي بالانبهار؟ لا عشان نكون زيهم ولذلك نقول باختصار إذا أردنا إجمال ما فصلناه نقول لقد أوصانا ربنا إذا أردنا كمال الانتفاع بحديثه سبحانه سواء كان عن نفسه أو عن أنفسنا نحن أو عن غير ذلك أن نؤمن بهذا الحديث تفهما وتدبرا واتباعا ده كده المطلوب ونتجنب ما تسبب في الهلاك لغيرنا ما هي دي النقطة اللي لازم ندركها إن مش الفكرة بس إن أنا هخسر النور ده إن أنا هضيع ممكن الإنسان يضل يشقى فنتجنب ما تسبب في الهلاك لغيرنا من صور التعامل الفاسد مع حديث الله كالتكذيب القلبي تعجبون والقول والعمل مدهنون تكذبون تضحكون ترك التفكر والتدبر سامدون ترك التفقه لا يفقهون خلاصة الكلام احنا بنقول دلوقتي انا عايز انا عايز دلوقتي اعرفني مين يحدثني عني مفيش حد احق بكده من ربي سبحانه وبحمده ماشي اللي عايز يحدثني حدثني انا حدث نفسي عن نفسي امي وابويا يحدثوني عني إيه اللي بيسموا نفسهم على إيه يحدثوني عني بس مفيش حد اولى واحق بالحديث عني الا ربي سبحانه وبحمده هلاقي حديث ربنا عني فين هلاقيه فين هنلاقيه في القران طب واخبار الحديث ده ايه قلنا هو احسن حديث على الاطلاق هو احسن الحديث ليس كمثله حديث ربنا اكد لنا على كده و- وكمان وصانا ازاي نتعامل مع الحديث ده عشان ننتفع باحسنيته عشان نجد بركته واثره وثمرته طيب آم، هو الحديث ده يناسبني انا شخصيا ما هو حديث جميل يا دكتور وكويس وكل حاجه بس هو عام شويه وبيتكلم عن ناس كتير وبيتكلم عن حاجات كتير هو يخصني انا هنشوف يخصك ولا ما يخصكش وهل فعلا مناسب ليك ولا مش مناسب ليك هنناقش القضية دي إن شاء الله في الحلقة القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آه. آه.